أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قيل للحسن ابن الفضل هل تجد في كتاب الله خير الأمور أوسطها؟ قال نعم في أربع مواضع قوله تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك وقوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قيل له هل تجد في كتاب الله من جهل شيئا عاداه قال نعم في موضعين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم قيل له هل تجد في كتاب الله احذر شر من أحسنت إليه قال نعم وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله قيل له هل تجد في كتاب الله هل تجد في كتاب الله ليس الخبر كالعيان قال نعم في قوله تعالى أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قيل هل تجد في كتاب الله في الحركات البركات الحركة بركة قال نعم في قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة قيل له هل تجد في كتاب الله كما تدين تدان قال نعم في قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به قيل له هل تجد في كتاب الله حين تقلى تدري قال نعم وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا قيل له هل تجد في كتاب الله لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين قال نعم في قوله تعالى قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل قيل له هل تجد في كتاب الله تعالى من أعان ظالما سلط عليه قال نعم في قوله تعالى كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير قيل له هل تجد في قولهم هل تجد قولهم في كتاب الله لا تلد الحية إلا حية قال نعم قال الله عز وجل ولا يلد إلا فاجرا كفارا قيل له هل تجد في كتاب الله إن للحيطان آذان قال نعم في قوله تعالى وفيكم سماعون لهم قيل له هل تجد في كتاب الله الجاهل مرزق والعالم محروم قال نعم قال تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا قيل له هل تجد في كتاب الله الحلال لا يأتيك إلا قوتا والحرام لا يأتيك إلا جذافا قال نعم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن وأن يجعلنا جميعا ممن يحضرهم القرآن ويمتعهم القرآن ما حكم صلاة المرأة صلاة الجمعة في المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال فحكم صلاة المرأة صلاة الجمعة بتبقى فرض زيها زي زي الرجال مش تتحسب لها تطوع وسنة واضح؟ وإن كانت هي مش واجبة عليها مثل الرجال لكن إذا راحت المرأة تصلي الجمعة تبقى هي الجمعة مش بتبقى تطوع ولا نافلة ولا شيء ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب طيب احنا النهاردة في حلقة رواء بن قيم كانت الحلقة اليوم على قناة الرحمة الساعة 5 ونص مساء كانت الحلقة من رواء بن قيم رقم 213 وهي 90 من شرح كتاب الفوائد و وقفنا عند كلمة لابن القيم عليه رحمة الله أه وأنا بحبكم في الله كلكم ربنا يرضى عني وعنكم ويعفو عني وعنكم وربنا يرحم والدتك يا أحمد يا خميس قولوا آمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين أه في حلقة اليوم احنا كنا عايشين مع كلمة لابن القيم رحمه الله ذكر كلمة أه التوفيق مصطلح التوفيق فقلنا الحرارة مع بعض في الحلقة ونعيش معاه و آه اللهم بارك في رحمة بنت هاني مخيون يا رب واجعلها من الصالحات حاضر أنا محافظ على البث يا عيد ربنا يثبتنا وإياكم يا رب رحمة الله على أمك يا أحمد يا خميس ربنا يغفر لنا ولكم أجمعين انا النهارده يعني انتوا وحشني فيعني ايه هبص على الكومنتات شويه سامحوني الناس اللي ما بيحبوناش نبص على الكومنتات وعايزيني اركز حاضر انا هركز بس الناس وحشاني بجد وربنا يتقبل منا ومنكم ويسترنا وإياكم ستر الجميع أه وانا بقى هلتفت للكومنتات وانتوا كمان أه شيروا البث ده على صفحاتكم احنا ذكرنا أه اليوم عشرين دليل من أدلة التوفيق وعشرين سبب من أسباب التوفيق والنهار ودلوقتي هكملهم عشرين كمان يبقوا أربعين كلهم أربعين سبب للتوفيق ولحصول المراد وتحقيق أمنياتك عايز اقول لحضراتكم العشرين اللي قلناهم دول لا لا يجوز يا احمد علي جمع الاضحيه مع العقيقه انوي انها العقيقه وهي عمل صالح في الايام العشر ربنا يرضى عنكم ويبارك فيكم يا رب شرف لنا مخيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فأنا النهاردة قلت الصبح هقول العشرين من غير ما أشرحهم وهقول من أول 21 ل 40 هقولهم ان شاء الله بالتفصيل العشرين اللي قلتهم النهارده هم ايه النية اللي نيته خير ربنا هيوفقه الفهم عن الله الفهم عن الله ان الانسان يفهم يفهم مراد الله عز وجل يفهم ايه اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى يفهم ايه اللي هو طرد وايه اللي هو ابتلاء مش طرد ولا حاجه خلاص آه ومش عارف آه يعني احنا مع بعض بقى واخد بالك فموضوع يعني هي مش رساله دكتوراه فلما الواحد يتبحبح معاكم في الاستدلال اتمنى ان انتوا تستمتعوا معايا آه الربيع بن حسين كان في دعائه احفظ دعاء ده شوائل اللهم إني أشكو إليك حاجة لا يحسن بثها إلا إليك وأستغفرك منها وأتوب إليك شفت يا عمي تعرف تقولها دي حاج تعرف تقول اللهم إني أشكو إليك حاجة لا يحسن بثها إلا إليك وأستغفرك وأتوب إليك أنا آسف لو غلط أنا آسف منها وأستغفرك منها من اللي في نفسي وأتوب إليك واستغفرك منها واتوب الفهم يعني انا يا رب انا شبطان في حاجه بس الحاجه دي في مصلحتي ولا لا ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير انت يا رب اللي شايف ايه اللي في مصلحتي وايه اللي ضدي النقطه الثالثه الذي لن يعقب التوفيق بالعجب هذا الذي يوفقه الله اللي ينوي ان هو مش هيعجب بتوفيق الله له وهينسب الفضل كله لله ده انسان ربنا هيكتب له التوفيق اللي مش هيعجب ربنا هيوفقه وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى ابن القيم عليه رحمة الله بيقول ورب العالمين يحول بين القلب وبين العجب فإذا شهد العبد أن المن بالنعمة هو الله وهو الموفق سبحانه الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس ويرتفع به من قلبه طلحة بن مصرف كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من ريائي وسمعتي شفت بقى اللهم اغفر لي ريائي وسمعتي يبقى انا مش معجب انا شايف ان انا وحش جدا ونفسي ربنا سبحانه وتعالى يكتب لي النجاة ويكفيني شر نفسي ده ربنا هيوفقه ربنا يكبر بخاطرك ويرضيك يا سماح يا رب رابعا تمييز واجب الوقت انك تعرف ايه اللي مطلوب منك وتعمله في الوقت المناسب هو ده التوفيق التوفيق ان انت تعمل المطلوب منك في الوقت المناسب الصح خامسا التوفيق بين المهمات الموفق ما يبديش حاجة على حاجة ما, ما يتحرمش من حاجة إن رأيته بين الذاكرين كان من الذاكرين إن رأيته بين طلبة العلم كان من طلبة العلم إن رأيته بين المتصدقين رأيته بين المتصدقين كل باب ما يعرفش يهجر باب من أبواب الخير سادسا الدعاء واللهج في الدعاء ذكر ابن القيم عليه رحمة الله عن يحيى ابن معاذ من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده قال ابن القيم إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته محتاج قوي يا رب محتاج محتاج يا رب وفاقته وقوي رجاؤه لا يكاد يرد دعاءه بصوا احفظوا الحديث ده الحديث ده نادر ان حد يجيب سيرته ممكن تسأل يا عبد الله الحديث ده نادر لما حد يجيب سيرته قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسألة المسألة أن ترفع يديك حذو من كبيك قدام كتافك ماشي والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة والابتهال أن تمد يديك جميعا ترفع يديك لفوق لرب العالمين سبحانه وتعالى شفت الثلاثة دول المسألة أن ترفع يديك حذو من كبيك والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة والابتهال أن تمد يديك جميعا سابعا من أسباب التوفيق إن يعلم الله في قلوبكم خيرا لأن ربنا هيلاقي في قلبه خير ربنا هيوفقه وهيكتب له الخير اللي ربنا هيلاقي في قلبه خير هيكتب له التوفيق ويحقق له اللي في نفسه قال الله عز وجل إن يعلم الله في قلوبكم, في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم اسمعوا الكلمة دي ابن القيم رحمة الله في بدائع الفوائد يقول وتأمل كيف قال الله في آية الذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا وقال في آية الدعاء وادعوا ربكم تضرعا وخفية فذكر التضرع فيهما في الذكر وفي الدعاء التضرع التضرع اللي هو ايه اللي هو الحاح اللي هو الحكاية في الدعاء سواء شراء لحم للعيد أولى أم شراء أضحية ولو بالقسط الأضحية بالقسط صليتوا على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال ابن القيم رحمة الله وتأمل كيف قال الله تعالى يا مرحبا شيخ وجيه أهلا بك يا غالي وتأمل كيف قال الله تعالى في آية الذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وقال في آية الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية فذكر التضرع فيهما معا وهو التذلل والتمسكن والانكسار وهو روح الذكر والدعاء وخص الدعاء الخفية لما ذكرنا من الحكم وغيرها وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا بد فمن أكثر من ذكر الله أثمرت ذلك المحبة والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا, تقع لا تنفع صاحبها بل تضره فلا بد للذاكر من الخوف دايما اللي بيذكر ربنا كتير بيقع في قلبه حب ربنا والثقة فيه اسمحوا لي اشرب ميه انا انا نفسي ما اشربش ميه وماسك نفسي علشان لما باجي اشرب ميه الف واحد بيقول لي اشرب بايدك اليمين اشرب بايدك اليمين وانا والله بشرب بايدي اليمين انت لما تشوف بعينيك ان انا بشرب بايدي الشمال كذب عينيك وصدق ان صدق ظنك فيا ان عمري ما هشرب بايدي الشمال خلاص فدي ايدي اليمين والله العظيم خلاص هات ساعه يا عبد الله تعالى يا شعبان تعالى حبيبي اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما ايوه كذبوا عنيك وصدقوا صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم انت بتروح فين يا ابني انا بدخلك اهو صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الناس اللي بتذكر ربنا كتير ممكن الذكر ده يجيب غرور ليه؟ لأن هو اتعود يصلي على النبي ألف يتحقق اللي في نفسه اتعود ان هو يذكر ربنا سبحانه وتعالى اتعود ان كل ما يذكر ربنا ربنا سبحانه وتعالى بيحقق له في نفسه أهلا أهلا أهلا أهلا يا مرحبا كيفك شيخ؟
ازيك يا يا غالي ألف مرحبا الحمد لله في نعم والله طمنا عنك ايه كيف الأخبار والأحوال؟
أشرقت بك الأنوار ربنا الله يرضى عنك يا يسترك.
رب العزة شهرك مبارك عشرك مباركة إن شاء الله اللهم آمين يا رب نطلب من رزقنا وإياكم الحق اللهم آمين يا رب شفت أنت الله يبارك يعني فيك.
أدمك علينا عامل إزاي
اللهم المستعان.
أنا أنا بستفزك عشان أنت ضحوك وخفيف الدم
ربنا يحبك ما أنا عملت من بنها بقى ما ردتش على الكلام يعني أه ماشي يا حبيبي كيف الأحوال طمني عنك إيه أنت كنت ناوي تحج السنة دي؟
يعني أتاري بس الحمد لله أنا مش عايز أقول لك كلام الأول
كان لازم تنوي كان لازم تنوي يا شعبان فضلت فضلت شيخ الدكتور فضلت شيخ الدكتور شعبان بسيوني شاب متواضع وجميل وشرجاوي ربنا يرضى عنك.
شرجاوي وأنا بعشق الشراجوة ربنا يحبك ويرضى عنك يعني اشتكت بك الانوار واصلا نبارك فيك وفي اولادك ونبارك في جميع المشاهدين ان شاء الله انت منورنا ومشرفنا يعني آه، انضمامي للبث في حد ذاته والله شيء طيب جدا وهذا وسمع على صدري يعني ربنا يحبك ويرضى الله عنك اصلا انا ولكم التوفيق الله والسداد يستر.
والقبول قول لي بقى انت لما بتحب ربنا يوفقك في حاجه نفسك فيها بتعمل ايه
بالدعاء والله الدعاء هو دواء كل ذات الله يعني آه، بالدعاء نصل الى ما نشاء يعني مم.
فما وقفنا في موقف او ما طلبنا شيئا الا من الله عز وجل فالله عز وجل يسمع جميع الدعوات بشتى اللغات وعلى مختلف اللهجات وعلى تعدد الحاجات وعايز اقول حاجه بس لل- للمشاهدين يعني آه، اوعوا تستبسطوا الدعاء يعني الدعاء ده هو لقاء بينك وبين الله لا يشوبه شائب ولا يقطعه قاطع لانك مع الله بس ان لما بتقعد كده وتكلم ربنا عز وجل وتطلب منه اللي انت عايزه وتحكي له على كل اللي انت عايزه والامور دي كلها آه، يعني انت بقى بتكلم اللي بايده كل حاجه يعني آه، الامر كله بيده مم.
لا بتفضفض مع حد من البشر ولا بتستعين بحد من البشر وان كان طبعا من ضرورات الحياه ان انت تستشير آه، اهل العلم او اهل الثقه فيما تريد او الامور دي كلها لا ننكرها طبعا تمام ولكن انت يعني صعدت للدرجه العليا وهي لقاء الله عز وجل يعني بتدعوه وبتطلب منه آه، الله عز وجل لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناداه دي حقيقه وعن تجارب ومواقف عده جدا آه، مش عايز اقول لحضرتك على حاجه يعني مش عايز اقولها على العامه يعني بس هقولها آه، سبحان الله يعني انا عمري ما طلبت حاجه من ربنا الا ونلتها يعني آه، دي حقيقه يعني في اي شيء في امور ماديه رغم ان كان في عقبات كتيره جدا ورغم كان في عثرات كتيره جدا في حياتنا طبعا ودي طبيعه الحياه اصلا سواء في طلب العلم او في الدراسه او في الماديات او في الامور الحياتيه او الامور الاسريه الا آه، وكان الله عز وجل بجانبه يحض- يحضرك موقف انا ه- انا هقول قصه كده عقبال ما انت تفتكر الموقف حلو هو انا يحضرني الموقف فعلا قول انا كان في 2011 بعد ثوره يناير كان عندنا في الجمعيه الشرعيه كان المفروض في التوقيت ده كنت انا هحول من كليه لكليه مم.
وكان في التوقيت ده هيدخلوني تنسيق اسمه تنسيق المستنفذين لان انا للاسف كنت المفروض شلت ثلاث مواد وانا بحكي القصه دي للعبره ولا اخشاها يعني كان ال- الامر بحكيه من العبره بس يعني احكي يا سيدي فطبعا لما هما لما لما الشباب يشوفوا واحد كده بيشيل مواد وكده فاكيد ده شيء فيه مواساه ليهم يعني اكيد هم حي... ه- هيحسوا بالقدوه كان بفعل فاعل- كان بفعل فاعل الحقيقه يعني ايوه انا كنت في كليه العلوم في الاول كنت قسم كيمياء مم.
وكان آه، حصل موقف مع دكتور من الدكاتره مم.
والدكتور حاطني في دماغه شايل لي ثلاث مواد كنت المفروض اعيد انا السنه في الثلاث مواد مم.
طبعا من الحزن ومن الزعل آه، ربنا عز وجل ابتلاني بجلطه يعني اصبت بجنب الشمال كله وكان وقف من يلا.
الزعل او من الحزن يعني آه، المهم في التوقيت ده كانت الامور النفسيه مش طيبه يعني الامور النفسيه بالامور دي فجينا في رمضان كان آه، كل اللي انا املكه 30 جنيه وكان من المفترض بعد رمضان اقدم في التنسيق والتنسيق ده كان تكلفته 300 وشويه مم.
تمام فجم الشباب في الجمعيه آه، الشرعيه عندنا في ال- في القريه قالوا احنا عايزين نعمل فطار جمعي طبعا فرحانين بقى بالحريه اللي إحنا فيها والامور دي والكلام ده فقالوا كل واحد هيدفع اشتراك 10 جنيه فانا في التوقيت ده اصلا كنت بفكر في حد استلف منه فلوس عشان اقدم في التنسيق يعني انا اصلا لا املك شيء يعني الا 30 جنيه وعشان اروح اشترك في عزومه ب 10 جنيه ليس بخلا مني طبعا لكن ادراكا للواقع نفسه عشان استلف فلوس طب ما انا محتاج الفلوس اصلا هحطها في امر تاني يعني.
مم.
آه، المهم غبت عن الجمعيه يوم واثنين وثلاثه وبعد كده رحت لهم الشباب كانوا بيعزوني شويه قالوا احنا خلاص لمينا الاشتراكات ما عدا انت وثلاث ايتام والثلاث ايتام طبعا احنا مش هندفعهم الاشتراك يعني فوالله يا شيخنا انا اللي جه في بالي يعني انا ساعتها نسيت ان انا بفكر في سلفه ونسيت اصلا ان انا في ضيقه ماديه انا اللي جه في بالي حته ان انت تاجر مع ربنا عز وجل انت ضامن تنسيق او ضامن اصلا توصل للميعاد ده او الكلام ده رحت مطلع 30 جنيه قلت للاخ اللي قائم على الامر يعني آه، ال 30 جنيه دول 10 بتاعتي و20 لاخين من الثلاثه دول فالاخ الثالث بقى حد فيهم يعني ايه جزاه الله خيرا كده يدفع له الاشتراك يعني والامور دي وانا من جوايا ببكي ان انا مش معايا 10 جنيه بتاعت الاخ الرابع يعني يعني انا كنت امني النفس والله ان انا سبحان الله يعني. فكان من المعتاد ليا ان انا بصلي التراويح في القاهره بصلي امام بالناس وباخد مبلغ مقابل يعني الامامه طوال شهر رمضان والكلام ده ففي السنه دي انا ما رحتش اصلا عشان الاحداث بتاعه الثوره والدنيا كانت هايجه والكلام ده كله يعني دفعت ال 30 جنيه وجم الجماعه بتوع المسجد بتوع القاهره قالوا لي يعني انت ما جيتش لنا طوال رمضان طب تعالى افطر معانا يوم فرحت لهم القاهره بالفعل صليت معاهم صليت بهم العشاء والتراويح طبعا تاني يوم بعد صلاه الفجر لقيت القائم على امر المسجد بيديني ظرف كده وبيقول لي دي العيديه بتاعتك عشان خاطر انت يعني ان انت ما جيتش لنا فلقيت ال- انا بفتح الظرف اصلا لا والله انا بص الموقف ده يعني للشباب او للاخوه سبحان الله ما اعرفش ان في بس اصلا حضرتك دلوقتي والله فلقيت ال... بفتح الظرف اصلا لقيت الظرف فيه 340 جنيه يعني رقم اصلا في حد ذاته يعني رقم يعني عيديه غريبه يعني العيديه بتبقى رقم صحيح يعني يعني العيديه دي 100 200 500 1000 يعني ليه 340 جنيه بعينهم؟ يعني ليه الرقم ده اصلا؟ 340 ليه مش معنى يعني الرقم ده اصلا يعني يعني حتى لو انت هتاخد عيديه او الكلام ده رقمها صحيح او آه، رقم آه، صحيح يعني. فانا يعني انا حللتها كده بيني وبين نفسي والله صدقا يعني. ان انت دفعت في العزومه دي 30 جنيه. فالحسنه ب 10 امثالها. 10 في 30 ب 300 خدهم مش عايزينهم اصلا. تمام؟ يعني كان ربنا عز وجل آه، يعني بي- بيكلمني انا او يعني بيرد لي انا الموقف يعني وال 30 جنيه ال 40 جنيه اللي هم ال 30 اللي انت دفعتهم مش عايزينهم برضه خد وخد ال 10 جنيه اللي انت لو كانت معاك كنت دفعتها من اصلا ف- اه والله صدقا يعني انا انا بقول لك يعني بقول لحضرتك الموقف يعني ليه العيديه اصلا 340 يعني يعني رقم اصلا ما بيطلعش عيديه اه دي معاملة دي دي دي معاملة يا شعبان دي معاملة اه والله والله انا والله صدقا انا انا انا استغربت اصلا من الموقف وقلت سبحان الله يعني ساعتها طبعا قدمت في التنسيق ومن غير ما احتاج لحد ومن غير ما استلف اصلا من حد والامور دي فده موقف يعني سبحان الله انا فضلت اكلم في ربنا عز وجل يعني هقول لي يعني انا انا في خجل ان انا اشكره اصلا كمان يعني انا خجلان ان انا اقول له يا رب يعني انا انا مش عارف اقول لك ايه أنا كريم سبحان الله يعني هو سبحانه وتعالى كريم ذكرتني موقف سبحان الله يعني الموقف ده انا لا انساه يعني سبحان الله سبحان الله حبيبي عارف يا ده والله عارف يا حاج شعبان عارف يا دكتور
اتفضل في شاب من الشباب ولد اسمه احمد من اسيوط الولد ده آه، كان في كلية طب صيدلة فطب صيدلة في القاهرة فهو جاي من القاهرة جاي من أسيوط للقاهرة عشان يشوف النتيجة فهو في الطريق وهو في الطريق واحد صاحبه اتصل بيه وهو راكب الميكروباص ماشي على الصحراوي صاحبه اتصل بيه قال له ابشر انت سقطت قال له لا اله الا الله ازاي بس قعد يقول له لا ابشر انت سقطت انت عارف في ناس كده يحبوا كده يبشروا بالخير يحبوا يفولوا على الواحد فالولد استقبل الاتصال وبقى حزين جدا جدا وفجأة وقع في قلبه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء
صحيح صحيح والواد بقى بي- وهو ماشي بالعربية يقول يا رب يا رب الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن دعاء المسافر مستجاب ولا يرد القضاء إلا الدعاء يا رب انجح يا رب يا رب انجح يا رب يا رب دعاء المسافر مستجاب انتوا متخيلين يا جماعة الراجل عايز ي... ي... ي... ي... بيقول لنفسه ايه طب ما بدل المشوار ما كده كده الف وارجع قال لا هروح لحد القاهرة اشوف اشوف انا ساقط في انهي مادة اشوف وفضل طول ما هو ماشي بيدعي ربنا ان هو يكتب له النجاح وصل هناك اول ما دخل الكلية لقى واد صاحبه بيستقبله في وسط الناس يقول له ابشر
سبحانك يا رب انت نجحت ازاي قال له انت كنت نازل في ماده اسمها كذا ال الكليه كلها كانت نازله في الماده دي فالدكتور قرر انه هيرفع كل الناس خمس درجات فانت نجحت وعديت سبحانك يا رب امنت بالله لا يرد القضاء الا الدعاء كان- صحيح صحيح كان في واحد آه، ناوي آه، يحج فالراجل ده زاده كله الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه هو شايف ان التوفيق بيجي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قعد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام علشان ربنا يكتب له الحج وبالفعل جات له التأشيرة وجاله ال- الحمد لله والشكر لله انه هيسافر والرحلة دي كانت مسافرة طيران من القاهرة وهو تقريبا الراجل ده من بلد في الريف في الدلتا فلما آه، وصل بقى ال- المطار انت عارف الناس بيجوا بدري جدا ساعات طويلة وصل بدري بقى والزفة والهيصة والحفلة والناس قاعدة بره والفلاحين الناس طيبين دول ايه قاموا فارشين ونايمين بره المطار لحد ما بقى فاضل على الطيارة ثلاث ساعات قالوا يلا يا جماعة الناس اللي جايين يتفضلوا ايه يقفوا طابور اقف طابور يا عم الحاج وفي ايدك جوازك وتذكرتك وقفوا طابور وعم الحاج ده وقف يدور على جواز السفر مش لاقيه طب شوف يا عم الحاج يمكن وقع منك مكان ما كنت نايم مكان ما هنا مكان هنا في الاخر اتصل بالبيت فوجئ بيهم بيقولوا له جواز السفر اهو موجود على التسريح انت نسيته وجري وسط الناس زي المجنون يقول لهم انا جوازي جاي اهو قالوا له انسى يا عم الحاج مفيش نصيب قال لهم انسى ازاي قال لهم ان شاء الله الطياره اللي بعدها الطياره اللي بعدها انا مش هسافر الا مع دول انا بصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وربنا مش هيضيعني وهسافر مع دول فقالوا له آه يا عم الحاج الموضوع مش محتاج تهريج ولا م- في فرصة للكلام ده انت مالكش نصيب تطلع على الطيارة دي هات جوازك وحاجتك وان شاء الله غرامة وتطلع على ال- الطيارة اللي بعدها المهم تسافر محدش طاير قال اقسم بالله ما هسافر الا مع دول بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكلم الناس يقربوا منه والط- وهو حاول يقرب الناحية التانية فضل يقرب وال- والناس جاية من ال- من القرية بتاعته بالجواز والتذكرة وخد الجواز ورجع رجع لقى الدنيا هرج ومرج وهيصة وفي ايه والناس واقفة قال لك ده في عطل في الطيارة والطيارة هتتأخر خمس ساعات كمان سبحانك يا رب الرحلة كلها اتأخرت عشانه
صحيح.
بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماشي يا شعبان انت نورتنا وشرفتنا يا دكتور الله يفتح عليك.
وحصلك البركة.
ربنا يرضى عنك وتألفنا بيك. والناس كلهم مستمتعين بوجودك معانا الله يفتح عليك ربنا يعزك ماشي يا حبيبي.
الله يعزك.
يلا، استودعك الله.
يفتح عليك.
السلام عليكم.
الله يعزك.
آه، الدعاء الدعاء فعلا ربنا بيحقق به الامنيات كذلك انا هرد على الاسئله اهو انا برد على اسئلتكم بسم الله حط المايك اصل انا مختلف مع الناس اللي ماسكين الصفحه عندي في النقطه دي هم يقولوا لي ركز في التصوير ركز في ال- ال- الماده اللي بتقولها وانا بقول لهم live يعني كومنتات live يعني الناس يستحقوا ان احنا نرد عليهم صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم فاحنا هنسدد ونقارب مع بعض بعد الدعاء الافتقار كل من إنسان ينوي أن هو هيتواضع لخلق الله ربنا هيكتب له التوفيق النقطة اللي بعدها التعبد الكثير العبادات بتجيب توفيق ممكن طاعة تكون متعطلة لما تصلي 100 ركعة تنجز ممكن أمنية من أمنياتك تكون متعطلة لما آه، تتصدق بصدقة كبيرة ربنا ينجزها لك إن شاء الله نتكلم على الأضحية بإذن الله في حلقة تانية إن شاء الله عز وجل صليتوا على رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النقطة اللي بعدها التعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرسول عليه السلام كان قاعد يأكل مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قال كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين جه واحد دخل قعد كده وسطهم خلص على الأكل اللي موجود كله في لقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم لو كان قال بسم الله كان كفاكم صليت على رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مسلم كثير مستر إبراهيم بيقول لك اشرب بإيدك اليمين يا عم حد يرد عليه بقى آه ابن القيم رحمه الله بيقول في طريق الهجرتين وأيضا فإن الشيطان لص الإيمان وإنما يقصد المكان المعمور وأما المكان الخراب الذي لا يرجو أن يظفر منه بشيء فلا يقصده الأمور اللي بتتسلط علينا دي الابتلاءات اللي بتتسلط علينا دي الشيطان الرجيم عارف إن الحتة دي فيها خير فبيدخل على أهل الخير دول عشان يسلب منهم التوفيق بص القصة الجميلة دي بيقولها محمد شعيب بيقول أسكن بالمدينة وكنت أتمنى الحج صليت الفجر في يوم عرفة وجلست أذكر الله وأدعو وأبكي فخرجت يوم عرفة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وجدت سيارة والسائق بيقول مكة مكة مكة قلت له استنى اغتسل واجيب حاجتي قال لي استناك وذهبت للحج يا سلام فين يا محمد يا شعيب يا رب ارزقنا الحج يا رب يا رب لنا الحج المبرور يا رب أحمد عطية بيقول لي يا شيخنا أنا الصيام بيقلل قدرتي على العبادات وال- والعمل الصالح في هذه الأيام مثل الذكر وقراءة القرآن الحقيقة يا حاج أحمد آه، إن إن أنا اتربيت على إن الحجاج يعني قعدت سنين طويلة ال- الشيوخ يقولوا لنا الحجاج ما يصوموش التسعة من ذي الحجة علشان يتقووا على العبادة ف يعني إذا كنت أنت عندك اجتهاد كبير في العبادات صوم يوم وافطر يوم خلاص ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب ربنا ييسر لزوجك عمل صالح يا أمان يا رب وسع عليكم بالحلال صلي على النبي ألف مرة وجوزك هيشتغل إن شاء الله أما إنه لو سمى لكفاكم لو كان قال بسم الله كان كف الناس كلها كذلك التبرك المشروع بيخلي العمى بيخلي البركة تحصل في الأكل ب- بتخلي التوفيق يتحقق إيه التبرك المشروع؟ إن القرآن مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه القرآن بركة اقرأ جزء القرآن ربنا هيوفقك يجوز شبغ- صبغ الشعر للمضحي يجوز آه، طالما يعني ده ما فيهوش حلقة لكن إذا كان مظنة إن هو هينزل شعر كتير يبقى ده أمر تاني آه، الصدقة ربنا بيقضي بها الحوائج رحمة الله بتقول ايه تقول لنا قصة انا مش هعرف اقراها كلها عبد المزيد اه بتقول واحدة كانت بتيجي تاخد الصدقة عشان زوجها عامل وقع من على السقالة وبعد كده اتحسن وبقى احسن وبقى بيشتغل وهي برضه بتيجي تطلب مننا ومن غيرنا وبقت تطلب اكتر وبدل ما تقول للعلاج النهاردة قالت هجيب مواسم للبنات اللي بيودوها في الأعياد فوقع في نفسي إني ما عدتش أديها وتكون صدقة لحد يستحق بس قلت هستخير ربنا الأول أعمل إيه يا شيخ ممكن تقولي أعمل إيه أنا كنت فاكرها قصة ما في بعض الأس- بعض الأسئلة كده بتبقى صفحتين ثلاثة أه... اجبري عشانها بحاجة على القد واعملي الخير التاني اعملي في كل أبواب الخير شيخنا عمري 29 سنة وجاءني من أحسبه على خلق ودين ده أخت بنت بتقول كده لكن أهلي رفضوه بشدة بسبب أنه هو فقير ويجب أن يكون لديه مرتب شهري حتى يقبلوا به وشاب بيشتغل وبيكسب قوت يومه لكن هم قالوا ليس كاف فماذا أفعل لا اعملي المستحيل يا أستاذة وداد الأحوال والأعمام و... اتجوزي الولد ده اعملي المستحيل سبحتك كده وقولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ألف مرة وصلي على النبي بالصيغة الإبراهيمية ألف مرة كل يوم إن شاء الله تتجوزي وعايز أقول لأي حد لما تكون بنتك عندها 29 سنة اتق الله اتق الله اتق الله فيها يجوز يا حاجة منى تعليم القرآن بأجر يجوز بس كل واحد بتعلميه بأجر علمي قصاد واحد تاني بدون أجر لوجه الله سبحانه وتعالى يجوز نعمل أضحية الواحد وهو لا يعلم أيوة يجوز أيوة يجوز مخالفة الهوى مخالفة الهوى ده برضه سبيل من سبل التوفيق اللي عايز ربنا يوفقه يخالف هواه اللي عايز ربنا يوفقه يخالف هواه يعني ايه بقى يخالف هواه دي علشان في ناس فاهمه موضوع مخالفه الهوى ده بعنف يعني يقول ايه لما يكون بيحب الصيام يقول ايه لا لو بتحب الصيام بتلاقي قلبك في الصيام ما تصمش لو بتحب القرآن لا يبقى القرآن ده لا ما- مش هو ده اللي هيوصلك لربنا لو بتحب الذكر يبقى مش الذكر لا غلط امال ايه اللي بيحب عبادة يبقى لازم يعمل حاجتين في عبادة بيحبها هو بيحب مثلا ان هو يتعلم العلوم ال- الشرعية بيحب المذاكرة آه، بيحب م- هي بتحب مثلا انها تلاعب الاطفال وتدخل على الاطفال السرور وتشتري الاطفال هدايا وبتاع هو مثلا بيحب ان هو ي- يشتغل في خدمة الدين في باب من ابواب خدمة الدين ده بيحب الدعوة عايز يدعو الى الله سبحانه وتعالى كل واحد عنده حاجة بيحبها نقوم احنا نقول له اهرب من اللي بتحبه لا هنعمل حاجتين مع اللي بتحبه ده. اول حاجة يكون قصاد كل حاجة بتحبها حاجة تانية مش على هواك مش عايز اقول ما بتحبهاش مش على هواك يلا ندعي احنا الحاجة وداد دي يا جماعة يلا ادعوا لها معايا اللهم يسر زواج الاخت وداد يا رب اللهم استرها يا رب يا رب استرها وبنات المسلمين يا رب العالمين اللهم يسر سترها يا مجيب الدعاء انا معايا هنا الواد وائل والواد عبد الرحمن دعاهم مستجاب ان شاء الله اللهم استرها يا رب واستر البنت دي يا رب ويسر زواجها يا ذا الجلال والاكرام اللهم زوج الصالحين يا ذا الجلال والاكرام بها الصالحات وزوج الصالحات من الصالحين يا رب العالمين اللهم امين صليت على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحاجه الاولانيه ان احنا نقول له ايه انت بتحبي ايه انا بحب ان انا آه، اصلي السنن كتير ربنا م- مخففها عليا كده ان انا اصلي النوافل قدامها اعملي الحاجه اللي انت م- م- مش مستلطفاها م- مش جايه على هواكي ايه اللي مش جايه على هواكي مثلا ان انت آه، تمسكي السبحه وتجيبي 10000 صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام خلاص هاتي 1000 بس هاتي 1000 بس هاتي 500 بس قصاد كل حاجه موافقه للهوى نمسك حاجه تانية مخالفه لهوانا ونعملها برضه واقول واقول لنفسي كده ايوه كل عمل وافق هوايا لا اعده تاني حاجه اقول لنفسي ايه بقى طب انت عمال تقول انا بحب الدعوة طب شغال في الدعوة ايه بقى المفروض تكسر الدنيا دعوة وصل ده بشحن يا محمد فالمفروض تكسر الدنيا دعوة بقى تقول انا انا اصلا انا بحب آه، اسمع عن الجنة ما هو النار بقى يعني ما بحبش أس- طب اسمع عن الجنة كتير بقى اسمع اسمع كل الدروس والخطب اللي اتكلمت عن الجنة تقول اصل انا بص مو- موضوع ال- آه، انا يعني في الذكر مش قوي انما القران اه انا احب القران قوي طب بتحب القران يبقى هات 10 اجزاء بقى اللي هو بقى عرفنا نعمل ايه عشان نخالف الهوى العباده اللي بنحبها نعمل قدامها عباده اقل حبا عشان نبقى خالفنا الهوى تاني حاجه العباده اللي بنحبها نجيب فيها جهد كبير جهد كبير وضخم وعدد رهيب نعوض بيه تقصيرنا في العبادات التانية عشرين الحلم والحلم ده ضد العجل الحلم ضد الاستعجال الإنسان الحليم ربنا بيوفقه سبحانه وتعالى إنما الحلم بالتحلم الإنسان الحليم ربنا بيحقق له مراده الإنسان العجول ربنا سبحانه وتعالى ما بيحققلوش اللي هو عايزه بتفوت منه الأمنيات اللي كان نفسه فيها الحلم الحلم الأخت اللي بتقول الصورة مش واضحة الصورة ما بتبقاش واضحة عند اللي النت عنده ضعيف مش كده يا جماعة ولا انتوا كلكم شايفين الصورة وحشة صليتوا على رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحلم يقول قبيصة بن جهل صحبت معاوية فما رأيت رجلا أثقل حلما ولا أبطأ جهلا ولا أبعد أناتا منه وكان معاوية يقول إني لأرفع نفسي أن يكون ذنب أوزن من حلمي أي حد يعمل حاجة غلط أنا أخلي نفسي حليم أكتر من غلطه أصبر أكتر من غلطه تمام يا جماعة بعد إذنكم معلش دي والله العظيم إيدي اليمين ماشي بسم الله اسقيني ميه يا محمد تاني صليتوا على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبو سلمة بن عبد الرحمن رجل من التابعين كان يقول صحبت ابن عباس وأبا هريرة وكان يقول لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا لو أنا كنت عندي كده رفق وحلم على سيدنا عبد الله بن عباس كنت عرفت أطلع منه علم كتير لأنه كان يكثر من مجادلته ولا يتلطف به فكان عبد الله بن عباس لا يعطيه كما يعطي غيره يكتم أو يخزن عنه بعضا من خيره رضي الله عنه وارضاه الحلم الحليم اللي ما بيجهلش اللي عنده صبر بياخد اللي في نفسه لكن العجول بيضيع منه الفرص كذلك الأناة الأناة شبه الحلم إيه الأناة؟ الأناة إن الإنسان يبقى حليم ويمني نفسه إن حلمه ده له نهاية يتأنى يتأنى العجول بس كده انت بتشربش بالشمال ليه؟ انت بتشرب بالشمال ليه؟ بس ايه ده بس طب, طب بس اسال طب بس شوف ايه الحديث ده ضعيف يا عم طب قول لي لا احلى من انك تقول الحديث ضعيف انك تقول مين اللي صحح الحديث ده يا شيخنا كده استفاد هل يجوز اضحيه الميت ايوه نعم يجوز اضحيه الميت هات لي مناديل يا محمد ماشي يا جماعه والله العظيم دي ايدي اليمين ماشي هذه يدي اليمنى بسم الله براحتك يا ياسر آه. التماس بركة الأكابر اللي عايز ربنا يوفقه يشوف له كبير قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم البركة مع أكابركم قال الله عز وجل وأبونا شيخ كبير مش كلام اللي شوف لك حد كبير استشيره استأذن حد كبير في اللي انت بتعمله خلاص الناس اللي بتسأل على رقم تليفوني هقوله في الآخر حاضر هقول الرقم بعد ربع ساعة إن شاء الله مش كلام 23 المشورة المسورة قال الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم في حديث ضعيف والسعيد من وعظ بغيره الدعاء اللي بتقولي ايه علشان ربنا يكرمك بالذرية الصالحة ثلاث حاجات تقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ألف مرة كل يوم كل يوم وتقولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ألف مرة برضو كل يوم ربنا يحفظك ويعافيك ويرزقك الذرية الصالحة نقطة كمان الإجمال جمال الطلب جمال الطلب خليك شيك خليك أنيق عشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك الموفق ما بيشبطش ما بيتخانقش الموفق أنيق جميل شيك اللي هو عايزه بياخده مش آه مش مش بالعافية بياخده بالكلمة الطيبة بياخده بالذوق بياخده بالحنان بياخده حلوة قوي الملحوظة دي يا حاجة منى تقول لك مش كل كبير يستشار لازم يكون عنده تقوى وعلم وحكمة صح كلام صح كلام وعلى الأقل بس في تخصصه السلام عليكم يا شيخ أنا ملتزمة ومنتقبة ومحافظة قرآن لكن بيحصل لي حاجات غريبة في بيتي ونفسيتي تعب اللي بيجيلي في القشر طيب انضمي لصحبة صالحة انضمي لصحبة صالحة مش كفاية ان انت علاقتك بالصحبة بس تكون قرآن يعني صحبة كده تكون بتدي واجب وبينكم تدبر ومجال الذكر والكلام ده كله هيشغلك ويصلح لك حالك انا عايز بس يا ريت ترد على الاسئله يا شيخ حتى لو كانت غريبه الاجابه فيها قسوه مش فاهم يا حاج رمزي هاجر بتقول يا شيخ هشد ضرسي وانا صايمه صح ولا لا عشان كنت تعبانه سلامتك الله يشفيك لو بلعتي حاجه يبقى يبقى عليك يوم لو انت عايزه تقضيه يعني انت كده كده متطوعه والمتطوع امين نفسي وربنا بيقول ما على المحسنين من سبيل قول يا احمد يا عطيه سؤالك تاني ما مش عارف تقول ايه يا الأخت اللي مسمينها نفسها لله الحمد لما اعتذر عن إجابة أسئلة الخطاب كلها حبيبة حبيبة الرحمن يجوز ولا لأ مم. مم. والرسول قال تزكي نفسها فما ينفعش نسمي حبيبة الرحمن لأ وأنا بغير بصراحة على أسماء البنات أنا نفسي أقول لكم يعني من خبرة الحياة كده لما نسمي بنت لا نسميها اسم ذكوري رجالي خشن ولا نسميها اسم فيه خضوع ولا نسميه اسم فيه خضوع لا كده ولا كده امال نعمل ايه نسميها اسم زي الناس زي الناس عايز تميزها ما تميزهاش بالخضوع زي ايه زي حور زي ايه زي جميلة زي حسناء زي ايه قمر زي ايه آه كده نسمع الكلام ده ليه ما تخلوش الاسم نفسه يجيب لها ايه يجيب لها مشاكل لان احنا في زمن الناس فيه مريضة فبلاش بلاش اسم حور وبلاش الكلام آه ده على قد ما تقدروا يعني خلاص صليتوا على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بلاش الإبداع المبالغ فيه ده في تسمية البنات خلي الموضوع يعدي خلي الموضوع يعدي ربنا يستجيب منكم يا رب دعوة شيخ ممكن أسألك سؤال ليا واحد صاحبي كده مش عارف مش طبيعي يعني بيبقى معايا كويس ساعات وساعات كده مش عارف بحالات ولا ايه الظروف بيعمل معايا من اللي عليك يا شيخ والنبي ترد عليا ما انا مش فاهمك يا عبد الله صبري انت اقرا السؤال تاني اللي انت كاتبه يعني مش مش مفهوم على كل حال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم اصبر على صاحبك معلش الجمال يا جماعة والشياكة أه، واضح ان في خناقة على يوتيوب على رقم تليفوني فانا هقول الرقم الله يكبر بخاطرك يا عم عبد الرحمن انت الاحسن يا عبد الرحمن بيقول لك يا شيخ هو, هو ما ليه ما دخلتوش مجلس الشيوخ مش انتوا شيوخ لا هو مجلس الشيوخ مش بتاع الشيوخ لا لغة ولا اصطلاحا يعني الناس اللي اللي بيدخلوه مش لازم يكونوا شيوخ يعني كبار في السن ولا لازم يكونوا شيوخ يعني دعاة ووعاظ والكلام ده امال يعني ايه مجلس شيوخ ده مصطلح اداري ملوش علاقه بينا خالص واحنا ملناش دعوه بالموال ده خالص خلاص لا احنا ولا شيوخنا وبنحترم كل الناس وبنحب كل الناس ومؤدبين مع كل الناس لكن بنقول لبعضنا احنا في الحته بتاعتنا احنا ملناش دعوه بالانتخابات خالص وما بنروحهاش خالص ولا بننزل نسائنا خالص والست اللي جوزها يقول لها انزلي الانتخابات ما تسمعش كلامه اقعدي في البيت الله يكرمك المنتقبه تقعد في البيت لا تكشف وشها ولا تسمع كلام حد ولا حتى لو زوجها قال لها انزلي اكشفي وشك بتنزلي خلاص الكلام ربنا يثبتك واقعدي بقى آه النقطة 27 في لو سمحت أنا بشتغل في دار حفظ قرآن وحفظ وحفظت نص المصحف لكن بتعب ومش بروح لا التعب لما بروح ما بيسيبنيش طب دلوقتي ما هو السؤال ده احنا مش في مكانه مش دلوقتي ما فيش حاجة شغالة احنا مش عارفين نصلي العيد في المسجد يعني آه، محسن العثماني بيقول ما صحة حديث إزجاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الحديث صحيح بس أنا ما عنديش الموضوع عشان احنا بنعتمد في البحث عن ال- على النت يعني على حديث في آه، موسوعة الدرر السنية حديث صحيح إن شاء الله حاضر يا نور مكة نادي إن شاء الله أنا بدأت أتعب يا حاجة غادة فعشان كده بدأ صوتي ينزل ويضعف أنا نفسي أصمد وأكمل الأربعين عنصر آه، آية الرحمن بتقول آه، نفسيتي تعبانة من أقرب الناس ليا وبيحصل لي زهق أعمل إيه؟ أصلح الخلل يذهب الملل يعني إيه أصلح الخ- أصلح الخلل يذهب الملل أصلح الخلل يعني شوف إيه واجب الوقت اللي أنت مقصر فيه لو عملت اللي عليك دلوقتي مش هتزهق أجمل كلمة في الدنيا بقى يعني بعد ما أنا بقعد أح- أقول نصائح للناس الزهقانين أم فاضلة كبيرة في السن كده قالت لي إيه قالت لي يا شيخ ما تتعبش نفسك قول لها قومي نضفي الشقة بس وانت مش هتزهقي لو انت قمتي روقتي كل اوضه يوم مش هتشتكي من الزهق عمرك صح ولا لا ربنا يرضى عنكم انا بحبكم في الله ومش عايزين الليله تروح مننا بقى في, في الدرس عايزين نجتهد في العباده وفي الذكر ان شاء الله نكمل آه، بكره بمشيئه الله واستودعكم الله الذي لا تودعه ونلتقي على حب الله وعلى طاعه الله يجوز التسبيح على اليسار ربنا يرضى عني وعنكم ويعفو عني وعنكم ويغفر لنا ولكم ويسترنا وإياكم بستر الجميل إن شاء الله البث بكرة بإذن الله الساعة 9 مساء نكمل إحنا بنقول إيه؟ إحنا بنتكلم في 40 سبب للتوفيق 40 حاجة لما تعملها ربنا سبحانه وتعالى هيحقق لك أمنيتك ويحقق لك اللي في نفسك علاج العصبية التواضع يا أحمد يا عطية علاج العصبية التواضع احنا 188 هنا و33 هنا احنا عددنا صغنن احنا 200 واحد ما تعرفش تدعي 200 واحد ندعي لهم ندعي لبعض النهارده ان ربنا يقضي حوائجنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى شوف الاخوات المشغولين كلهم بخدمه الدين دول دول يعني آه، آه، آه، ناس ما عندهمش وقت فراغ بيقولوا احنا ما عندناش وقت نزهق ليه؟ علشان عندها ألف حاجة تعملها في خدمة الدين. طيب يلا استودعكم الله ومساكم الله بالخير وربنا يتقبل منا ومنكم أرقام التليفونات حاضر أرقام التليفونات ثلاث أرقام همليكوا ثلاث أرقام الرقم الأولاني 011 23 600 600 ابعت له كلمة اشترك وسجله على تليفونك باسم صلاح القلوب 011 23 600 600 الرقم الثاني 0185 85 9 85 الرقم ده ابعت لي الأسئلة وإن شاء الله أرد عليك الرقم الثالث صفر تلات وحيد خمسة وتسعين تلات وحيد خمسة وعشرين الرقم ده اطلب من admin الجروب انه اي جروب واتساب انه يدخله في الجروب ويخليه admin و وان شاء الله هينشر كل يوم بالنيابه عني حاجه واللي ماسكه الرقم ده اخت ف آه، ال- ال- الجروبات اللي فيها اخوات ما تخافش خلاص يلا ندعي عشان كلكم عايزين دعاء النهارده مش عارف دي اماره حلوه لما تطلبوا الدعاء ده ده اماره حلوه انتوا ناس طيبين يا رب يا رب يا واحد يا احد يا صبر يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا احد صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعاء لا يسمع اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك ذلك إلا أنت اللهم يا ودود يا م- يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد صل على نبينا محمد وأطلق سراح عبدك محمد العالم وعجل فرجه ورب- ورده لذريته وأسرته يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين اللهم فرج كربه يا رب وأعزه وانصره وحرره يا قدير يا قادر يا مقتدر اللهم عافنا من هذا البلاء يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن توسع أرزاقنا وأن تحسن أخ- أخلاقنا وأن تبلغنا ما يرضيك عننا اللهم اكشف غمتنا وفرج كربتنا ووسع علينا بالحلال وبلغنا مما يرضيك آمالنا وخيرا مما نأمل يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا مقيل العثرات يا رفيع الدرجات صل على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا وبلغنا مما يرضيك آمالنا وخيرا مما نأمل اللهم يسر لنا تحقيق الأمنيات وقضاء الحاجات وخدمة دينك يا أرحم الراحمين اللهم استعملنا في خدمة الدين وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى غيرك طرفة عين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا عذاب وجبر خاطر كل محروم وكل سائل يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الغنيمة من الأيام العشر والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وأسمنا ولا تؤسر علينا وردنا وارض عنا اللهم من كان مشتاقا منا ومحتاجا إلى الذرية فهب له ذرية طيبة ومن كان منا يا رب له مأسورا مظلوما أطلق سراحه وحرره له يا كريم ومن كان محروما من الزواج فيسر زواجه يا أكرم الأكرمين اللهم يسر الزواج لكل من يحتاج الزواج يا رب الأرض والسماوات ويا أكرم الأكرمين اللهم سخر لنا خلقك وقنا شر من عادانا اللهم إنا ندرأ بك في نحر من عادانا اللهم انتقم ممن عادانا يا أكرم الأكرمين واكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء وليلة السوء وساعة السوء وصاحب السوء اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء ومن زوج يشيبنا قبل المشي ومن ولد يكون علينا ربا ومن مال يكون علينا عذابا اللهم إنا نعوذ بك من خليل ماكر عينه ترانا وقلبه يرعانا إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها اللهم إن اللهم من تتبع عوراتنا فانتقم منه واصرفه عنا بقدرتك يا قدير اللهم من تتبع عوراتنا أو أراد بنا سوءا أو ذكرنا بسوء أو كره لنا الخير اصرفه عنا وأنزل به ما يشغله عنا وعن أوليائك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا واعف عنا وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وبلغنا مما يرضيك أماننا يا أكرم الأكرمين اللهم هؤلاء عبادك يا رب من كل بلد يسألونك ويطلبون الدعاء يا أكرم الأكرمين اللهم اقض حوائجهم وحوائجنا أجمعين اللهم لا تدع بيننا بحاجة إلا قضيت حاجته ووسعت رزقه وأصلحت شأنه ورحمت ميته وشفيت مريضه وقضيت حاجته ويسرت أمره وفرجت كربه وسخرت له خلقك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين اللهم إنا لا نثق إلا في رحمتك ولا غنى لنا عن بركتك اللهم انصرنا ولا تخذلنا واخذل عدوك ولا تنصره اللهم إنا نتعشم فيك يا رب أن ترزقنا خير ما رزقت عبدا في هذه الأيام والليالي وأنزل على بيوتنا الأمان والرحمة والعافية والمودة والألفة اللهم اللهم إنا لا نثق إلا في رحمتك اللهم بلغنا ما نرجو خيرا مما نرجو اللهم بلغنا ما أنت أهله يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين اللهم من بشره الطبيب بأنه لن يشفى اشفه أنت اللهم من عثر عليه الناس الشفاء أو قضاء الحاجات بشره أنت بقضاء حاجته وتحقيق أمنيته يا أكرم الأكرمين اللهم نور ليلنا بالقيام ونهارنا بالصيام وعملنا بالإخلاص وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إيه أنتوا ما مشيتوش ليه كل ده؟ بنتقبل أنتوا منورينا والله مشرفينا وعايزين نأكلكم معانا عندنا عندنا حاجة حلوة النهاردة مش عارف تعالوا كله معانا مش عارف ده اسمه ايه بصراحة جيلي على كاستر على مش عارف ايه تعالوا كله معانا بالله سموا الله كده وكلوا معانا ربنا يطعمنا ويطعمكم يا رب ربنا يطعمنا ويطعمكم يا رب ربنا يوفقنا لما يحب ويرضى يا رب يلا حبيبي استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته